ولدي يا ولدي لا تبكي فأحزان الصغر تمضي كالحلم مع الفجر وقريبا تكبر يا ولدي وتريد الدمع فلا يجري يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي, إن سهرت أمطار معنا أو غطى البرد شوارعنا إن سهرت أمطار معنا أو غطى البرد شوارعنا فالدفء يعمر أضلعنا ولهيب الأرض بنا يسري يا ولدي يا ولدي وإذا بحت لك أغنية أو أنت قدم حافية وإذا بحت لك أغنية أو أنت قدم حافية فشموس رفاقك آتية وستشرق من غضب فاقري يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي قد ما خلف الجدران وتحن لحبي وحناني قد ما خلف الجدران وتحن لحبي وحناني فانظر في قلبك ستراني لن يقوى القيد على الفكر يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي سأضمك والصدر يريح وسأعشق والقلب ذبيح سأضمك والصدر يريح وسأعشق والقلب ذبيح مهما عصفت ضد الريح لن أحني في يوم ظهري يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي وإذا ما الدهر بنا دارا ومضيت إلى حيث وارا وإذا ما الدهر بنا دارا ومضيت إلى حيث وارا أكمل من بعد المشوار لا تخل الميعاد الفجر يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي لن يسقي دمع أشجارك لن تبني بالآه جدارك لن يسقي دمع أشجارك لن تبني بالآه جدارك واصرخ في الخوف إذا زارك لا تخشى النار من الجمر يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي اصحى اصحى طال النوم امك قمر وابوك نجوم اصحى اصحى طال النوم امك قمر وابوك نجوم امك تضوي عن بوادي وابوك جناح الطير الشادي امك تضوي على البوادي وابوك جناح الطير الشادي والدروب عليك بتنادي والصباح في ايدك مشموم اصحى اصحى طال النوم اصحى يا اسعد مولود وامشي ليله عن الموعود اصحى يا اسعد مولود وامشي ليله عن الموعود انت حبة في عنقود انت حبة في عنقود والعنقود يصيب في يوم اصحى اصحى طال النور اصحى والعب في رفقاتك واخطو عثر في خطواتك اصحى والعب في رفقاتك واخطو عثر في خطواتك قدوة تبني قصور حياتك قدوة تبني قصور حياتك ما يردكش عليها لوم يا ابني اصحى اصحى طالب اصحى واكبر بين ايامك واجمع صابة من احلامك اصحى واكبر بين ايامك واجمع صابة من احلامك ما تبكيش على الامك ما تبكيش على الامك الدمع سلاح المهزوم اصحى اصحى طال النور اصحى يا كبدي ويا ضنايا وارسم فوق الشوك ثنايا اصحى يا كبدي ويا ضنايا وارسم فوق الشوك ثنايا اصحى يا كبدي ويا ضنايا وارسم فوق الشوك ثنايا حلم نارك تحفظ لغنايا حلم نارك تحفظ لغنايا بتغني لولدك يوم اصحى اصحى طارق في ذكرى الميلاد العشرين لفتاة من أرض فلسطين في ذكرى الميلاد العشرين لفتاة من أرض فلسطين وقفت تتأمل حاضرها في أرض يكسوها الطين قلب الأشواك السلكية عاشت أياما وسنين ما بين الم حنين في القلب دفين قلب الأشواك السلكية عاشت أياما وسنين ما بين الماضي وظلام وحنين في القلب دفين والحاضر في بطء يمشي يمشي يمشي مثقول الخطوات حزين والحاضر في بطء يمشي يمشي يمشي مثقول الخطوات حزين لكن أين المستقبل والشعب طريد وسكين لكن من أين المستقبل والشعب طريد وسكين أتريد فتاة المسكينة لتعمر أرض فلسطين أم تأتيك الماضي الأسود بغزير دموع وأنين أتحدى لا يا مستقبل سأعود بعزم ويقين أتحدى لا يا مستقبل سأعود بعزم ويقين وسأمسح عن أمي الدمعة أعطيها في يدها سكين وسأمسح عن أمي الدمعة أعطيها في يدها سكين وأرد إلى خالي روحه وأعلق في كتفه مدفع أهديه الأمل الوضاء أملي من يوم أن أرجع للأرض المحبوبة أرضي للزهر النادي للوردي للأرض المحبوبة أرضي للزهر النادي للورد ما عادت ترهبني القوة فالقوة يملكها زندي ما عادت ترهبني القوة فالقوة يملكها زندي ما عادت ترهبني القوة فالقوة يملكها زندي القوة يملكها زندي القوة يملكها زندي حكم جميل البحر بيضحك ليه ليه ليه وانا نازله الدالة عامله الاولاد البحر بيضحك وانا نازله البحر غضبان ما بيضحكش اصل الحكاية ما تضحكش البحر جرحه ما بيتبلش وجرحنا ولا عمره دبل والبحر بيضحك ليه ليه ليه وانا نزلت انا عامله الأولاد بيضحك ليه وانا وانا وانا نزلت انا عامله مساكين بنضحك من البلوى زي الضيوف والروح حلوة مساكين بنضحك من البلوى زي الضيوف والروح حلوة سرقاها من السكين حموة ولسه جوه القلب امل والبحر بيضحك ليه ليه ليه ورده الزلة عاملة القلال البحر ليه انا وانا وانا وانا وانا نازلة الزلة عاملة اشرب ولو في المية عسل والبقر بيضحك لين لين لين وانا وانا نزلت اللي عاملة الاولى يا ماما لينا ومالينا بغيرنا وعطشنا سعيدة يا ماما لينا ومالينا لغيرنا وعطشنا سعيدة صابرين وبحر ما يروينا شايلين بدال العلة علل والبحر بيضحك ليه ليه وانا لالة لالة عاملة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة مالي تاني في بالي يا ما وعلى بالي اللي بيعشق ما يبالي اه في بالي يا ما وعلى بالي اللي بيعشق ما يبالي ما يهمنيش من عزالي يا حلوة لو مرسالي وصل البحر بيضحك ليه ليه وانا نزلت لك لك البحر يضحك ليه ليه وانا نزلت لك البحر يضحك ليه وانا نزلت لك الأولى بيني وبينك سر ورسول وانا لا بارد ولا عصفور بيني وبينك سر ورسول وانا لا بارد ولا عصفور بيني وبينك سور ورسول وانا لا مارد ولا عصفور ده انا في ايدي عود اول وجسور طبعا في ايدي عود اول وجسور وصباح انا في العشق مثل البحر بيضحك ليه ليه ليه وانا لا زال شباب الأول بلدي والثاني يا بلدي والثالث يا بلدي لولا بلدي بصرت الجو موالي لولا بلدي بصرت الجو موالي آه آه والتاني يا بلدي بقول الكلمة بالعالي والتاني وصلت الجو موالي وده الموصوف والتانية بلدي بقول الكلمة بالعالي وعلى المكشوف والتالتة بلدي يا كنزي والمكشوف في المليان والثالثة بلدي يا كنزي وعزوتي ومالي وبلوي الشوق أوانك آن أوانك آن أوانك آن تعد الحد يا بلدي هديك والبهتان بريدك تعلى يا بلدي دليل عن سحر البنيان تحد الحد يا بلدي ما بين الحق آه وريدك تعلى يا بلدي دليل عن سحرة البنيان وده الموصول الأول روحي بلدي والتاني عقلي بلدي والتالتة بلدي إيد شمع يا أحبة ونوروا لي لمشتين من مشعين وبينتهون إيد شمع يا أحبة ونوروا لي لمشتين من مشعين وبينتهون من هنا سكت ملامة من هنا سكت ندامة سكتين يلا سلامة أمشي فين يا ناس قولولي إيدو شمع ونورولي بمشي دين من رمشي جارح وعيون السحر طارح بمشي دين من رمشي جارح وعيون السحر طارح زادوا نبض القلب حبة في الأماني في المحبة والأمان هناك بشوكة طلع فوق الشط لوكا الأمان هناك بشوكة طلع فوق فوق الشط لوكا بتلاغيني وتناديني بتلاغيني وتناديني من بعيد وتقول اديني كان بودي عايز اعدي كان بودي عايز اعدي والظنون بتقول لي هدي من هنا سكتي ملامة من هنا سكتي ندامة سكتين يلا السلامة امشي امشي فين يا ناس قولولي وشمعة ونورولي ايدو شمعة يا صبايا نوروا لي ويطمنوا لي ايدو شمعة يا صبايا نوروا لي ويطمنوني بحري بيني وبين هوايا موج ويشبه موج ظنوني بحري بيني وبين هوايا موج ويشبه موج ظنوني كل موجة شايلة شايلة حلمي ليلة وفكري ليلة كل موجة شايلة شايلة شايلة حلمي ليلة وفكري ليلة عد موج البحر يلي شفت حالي وأقول لي عد موج البحر يلي شفت حالي واللي غلي كان بودي عايز اعدي كان بودي عايز اعدي والظنون إيدو شمع يا أحبة ونوروني تمشيتين بالمشي عيني وبين دهوري إيدو شمع يا أحبة ونوروني تمشيتين بالمشي عيني وبين دهوري من هنا سكت ملامة من هنا سكت ندامة سكتين يلا السلامة أمشي فين يا ناس قولوا لي إيدو شمع ونوروا بمشي فين من يمشي جارح قولون السحر يا طارح بمشي فين من يمشي جارح قولون السحر يا طارح زادوا نبض القلب حبة بالأماني في المحبة والأماني هناك بشوكة طلاقوا الشط روكة الأماني هناك بشوكة طلاقوا طول الشط دكة بتناديني بتناديني بتناديني وتناديني من بعيد الفلانين كان بودي عايز اعدي كان بودي عايز اعدي والظنون بتقول لي هدي من هنا سكتي ملامة من هنا سكتي ندامة سكتتين يلا السلامة امشي امشي فين يا ناس قولوا لي ايه لو شالوا معاهم ايدو شمع يا صبايا نوروا لي وطمنوا لي ايدو شمع يا صبايا نوروا لي وطمنوا لي بحري بيني وبين هوايا موج ويشبه موج ودودي بحري بيني وبين هوايا موج ويشبه موج ودودي كل موجة شايلة شيلة حلمي ليلة وفكري ليلة كل موجة شايلة شايلة شيلة حلمي ليلة وفكري ليلة ودي موج البحر يلي شفت حالي وأقول لي فين ودي موج البحر يلي شفت حالي يقول لي كان بودي عايز اعدي كان بودي عايز اعدي والظنون بتقول لي هدي هدي من هنا سكت ملامة من هنا سكت ندامة سكتتين يلا السلامة امشي امشي فين يا ناس قولولي ايدو شارمة ونورولي مال يا قلبي العشق بينا مال مال يا قلبي العشق بينا مال مال يا قلبي العشق بينا مال وخال البال يدومنا ماله قال الشوق يجينا بالليالي اللي نومنا بين سنة وبين صباحنا نصحى وننامنا سبيل موجودين بالجرح احنا والدواري الموجودين بين سنة وبين صباحنا نصحى وننامنا سبيل ملامة من هنا سكتك ندامة سكتك إذا الشمس غرقت في بحر الغمام وبدت على الدنيا موجة ظلام إذا الشمس غرقت في بحر
الدوائر يا ساير يا داير يا فندم تمية مفيش لك دليل غير نور الكلام إذا الشمس جرت تشعر الأمان ردت على الدنيا نور الظلام زين الشمس غيرت ببحر الغمام ردت على الدنيا نور الظلام ومات البصر في العيون البصائر وجاب الطريق الخطوط بالدوائر يسائر يسائر كل مفهومية مفيش لك دليل غير الكلام مر الكلام زي الحسام يقطع مكان ما يمر أما المديح سهل ومريح يخدع لكن بيضر مر الكلام زي الحسام يقطع مكان ما يمر أما المديح سهل مريح يخدع لكن بيضر والجن دين من غير إيدين بس الوراء
بيانات على تذكرة مسجون الاسم صابر التهمة مصري السن أصغر سن عصري رغم انسدال الشيب ضفاير ضفاير من شوشتي لما التحت خصري المهنه المهنة وارث عن جدودي والزمان صنع الحضارة والنضارة والأمان البشرة أمحي القد رمحي الشعر أخشن من الدريس لون العيون اسود غطيس الأنف نافر كالحصان الفم ثابت في المكان ولما جيت ازحزحه عن مطرحه كان اللي كان جهة الميلاد في اي اوضة مظلمة تحت السماء على ارض مصر من اي دار وسط النخيل مطرح ما يجري النيل مدام ما يكونش قصر الحكم الحكم من سبع تلاف سنة وانا رائد سجين اطحن على ضراسي الحجر من الضجر وبات حزين ملحوظة سألني سائل حبستك طالت وليه لأني طيب وابن نكتة وابن ايه مفيش مخالفة ركبتها ضد القانون لأني خايف والقانون سيفه في ايديه تسأل علي المخبرين في أي حين تسمع وتفهم قصتي ألف وبيه الاسم صابر على البلا أيوب حمار شيل الحمول من اسمتي والانتظار أغرق في أنهار العرق طول النهار ولم همي في المسا وارقد عليه عرفت ليه مش هيغني يحيوا بالتربان النصر مش هيجري إلا نصر يحيوا بالتربان النصر ساقوا بسكان الأصل والظابط عبد المنصور يتلم على جيب شربت يا نكسون بارا يا بتاع الأوترجي عملوا لك قيمة وسيمة سلاطين الفول والزيت شربت يا نكسون بارا يا بتاع الأوترجي عملوا لك قيمة وسيمة سلاطين الفول والزيت فلسوا لك أوسع سكة من راس الدين على مكة فلسوا لك أوسع سكة من راس الدين على مكة وهناك تنفل على عكا ويقولوا عليك حكي لا يبقى يمشي لا يبقى جواسيسك يوم تشريفك على كيفك نصب الدار تتقطع فيه النوم ويقارح المنظار جواسيسك يوم تشريفك عملوا لك دق اوزار تتقطع فيه النوم ويقارح المنظار وش الشمهور شاكل وش يا مواد هو الشيخ شمهور شاكل على كل جواد يا مواد وبوائد زف على هادي سحبنا على حجر السلطان وهول الداير داير شلة يا أصحاب البيت شرفت يا نكسون بابا يا الداير وترجي عملوا لك إيه موزي ما طلعين كل ودي فنشوا لك أوسع سكة من راس الدين على مكة وهناك تدعو على عكا ويقولوا عليك حكيم حكيم داير داير في الله عزموك فقالوا تعالى تاكل بنبل وهريسة قمت انت لانك ميت صدقت ان احنا فريسة عزموك فقالوا تعالى تاكل بنبل وهريسة قمت انت لانك ميت صدقت ان احنا فريسة طبت يا حب الزفة يا عريس الغفلة يا شفة طبت يا حب الزفة يا عريس الغفلة يا شفة هات وشك خد لك دفة شو مشكل صاحبي البيت يا صاحبي البيت شرفت يا نيكسون بابا يا بتاع الوترجي عملوا لك ايه موزي ما طلبتيه فنشوا لك اوسع سكة من راس الدين على مكة وهناك تمسك على عينك ويقول عليك خد مني كلام يتقالك ولو انك مش هتعيش لا هقول اهلا ولا جهلا ولا تيجي ولا ما تجيش خد مني كلام يتقالك ولو انك مش هتعيش لا هقول اهلا ولا المسرح مسرح ما بيسلم يضحك وده من تأثير وشريك الدول والسوسة ودنيا الواد والمرور الآية كلها يا أصحابي المسرح يا إكسون بار يا بتاع الوطن عملوا لك إيه مهدي يا ضريب فالجولة أمتع تكة من العاطفين على مكة وهنا تلفي على عكاوي قولوا عليك حجي ما هو داير داير شلة يا أصحاب الليل أبقد هوس أبقد هوس في كلام حر في كلام افتح صفحة افتح صفحة امسك قلم امسك قلم اكتب زي الناس ما بتنطق صادق سيد رفع العلم أبقد هوس صدي كلام كلام امسح صفحة امسك قلم اكتب زي الناس ما بتنطق صادق سيد رفع العلم ليل الشمس اللي بلاني واللي ما يسمع لرسل تاني ليل الشمس اللي بلاني واللي ما يسمع لرسل تاني طلعت شمس اليوم ده حريقة تهوي الجرح وتهوي الألم سيد عارف الصور دم يدم النار سيد عارف الصور والدم يدم النار جد فوجدوها وحضروا جد فوجدوها وحضروا واحنا ايدينا للسمسار يا نور الفردية واستحيا للتنفار لما يرضي الأرواحية بالتعديل والمنظار بالمنظار والميالوه السمسرجية والأعمال السمسردار السمسردار لما يرضي الأرواحية بالتعديل والمنظار هاتشي وناتشي بعزم الصوت عن أمريكا وهو الأمريكا زعلوا البنتم شاي الموت صاغي يرد علم أمريكا هاتشي وناتشي بعزم الصوت عن أمريكا وهو الأمريكا دعني فانتم شاهدون صاغي رد علم امريكا بتفضيحة يا تفاصيحة وعاملة فضيحة وجايبة العار كذا هنجي ورخص عنجي وسمسار جي وسمسار زي بندر يا سوار عارم حر للأحرار زي بندر يا سوار عارم حر للأحرار ده احنا هنسمع بكرة أغاني نسمع واحفظ يا